أبو إسحاق الحويني والداعية خالد عبد الله
رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع أندى العالمين عليه الصلاة والسلام ويتواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله السلام عليكم فضيلة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ يمكن احنا على مدار حلقات بنتحدث عن عموم هذا الموضوع اللي بنتكلم فيه أندى العالمين صلى نعم.
الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
محتاجين نتحرك في تجارب عملية ويمكن حضرتك آثرت وفضلت أنه البداية تكون مع ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أو مع الأصحاب حضرتك يمكن ورد أو تبادر إلى ذهني سؤال يعني مع أنه النبي له ندى مع الأصحاب والزوجات والأطفال والأعداء والمخالفين والموافقين والبعيد والقريب إلا حضرتك قررت أنه أهم جزئين نبدأ بيها ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأصحاب لماذا؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين آه، أنا فضلت طبعا نبدأ بالأصحاب لأنهم هم الذين نشروا الدين وهم الذين حملوه أول مرة كانوا مصدر التحمل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وهم كانوا بينفذوا فهم الذين أعطوا هذا الزخم للإسلام وأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم ليس لهم نظير في الدنيا كلها كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد الأنبياء كذلك أصحابه كانوا سادة أصحاب الرسل نعم نقلوا لنا كل شيء يعني لو فتشنا في القرآن وفتشنا في صحيح السنة وفتشنا في الإسرائيليات مع قطع النظر عن صحتها.
صحتها وضعفها نعم لن نحصل عن سائر الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم عشر معشار ما نعرفه عن نبينا عليه الصلاة والسلام يعني هل تعرف عن نوح عليه السلام أي شيء عن حياته الشخصية؟
في غير السفينة أو قصة ما فيش القرآن.
غير الجانب الدعوي فقط نعم أو ما ذكره القرآن المعروف حتى نعم ما هو ده اللي ما يذكر في نعم القرآن نعم وإذا ظفرت بحديث حديث.
حديث إذا ظفرت بمثلا كذا تلاقي حاجة إيه أثر. نعم ح- أشياء قليلة وكذلك آه، نو- إبراهيم عليه السلام آه، أبو الحنفاء وكذلك آه، آه، موسى عليه السلام وك- وسائر الأنبياء عموما نعم نبينا عليه الصلاة والسلام نحن نعلم عنه كل شيء النقير والقطمير في حياته من الذي نقل إلينا كل هذا أصحابه أصحاب النبي صلى الله رضوان عليه الله وسلم عليهم فالصح... فالأصحاب رزق زي ما أنا- الأصحاب رزق زي رزق الولد زي المال زي الكلام ده أصحاب رزق هم الأئمة الأربعة أصحاب ال- المذاهب الأربعة هو ما فيش في الإسلام غير المذاهب الأربعة لا والله كان في فقهاء بعضهم أفقه من بعض ال- العلماء الأئمة الأربعة.
المذاهب الأربعة نعم ومع ذلك لا نسمع عن مذاهبهم حسا ولا خبرا بسبب الأصحاب بسبب أصحابه يعني يقول الشافعي رحمه الله والشافعي طبعا ده رمة الميزان في الفقه يعني والذي كتب الكتب وأصل الأصول وكتب أصول الفقه أول مرة ومش حد كتب قبله بهذا الجمال وال- والروعة في كتاب الرسالة يعني يقول الشافعي الليث ابن سعد يعني أفقه من مالك لكن أصحابه لم يقوموا به وقال الفقه لليث والحظوة لمالك نعم.
طب الليث بن سعد في أين مذهبه مش حد يعرف حاجة عن مذهب الليث إلا, المد... إلا, الم... إلا المتخصصين.
المتخصصين فقط نعم.
ومن كتب الفقه القديمة زي كتب ابن المنذر و- وما جرى مجرى حتى الاسم مجرى.
نفسه ال- يعني الشافعي والليث بن سعد حتى عند العوام إن عند آه.
الليث كان مصريا نعم والشافعي مصري بس شوف الفرق شهرة بينهما شهرة الشافعي نعم الفرق بين شهرة الشافعي و يعني الليث.
خمول الليث نعم.
ابن سعد سفيان الثوري كان له مذهب الأوزاعي كان في الشام له مذهب يقول مالك لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي كان كان ينظر بذلك نعم.
الكلام ده فإيه اللي خلى الأئمة الأربعة يطلعوا وال- وتدين ال- ويدين المسلمون في كافة الأقطار بمذهبهم بخلاف مذهب هؤلاء العلماء الأصحاب يعني تمام؟
الأصحاب رمانة ميزان في رزق.
حياة الإنسان رزق يرفعوا بالظبط- شأنه. نعم.
بالظبط كده بالظبط كده ف- فالنبي عليه الصلاة والسلام رزق بأصحاب نقلوا كل شيء فكما أنه يعني آه، خاتم الأنبياء والمرسلين ولن يأتي نبي بعده ليصحح ما أخطأت فيه الأمة أمة النبي السابق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل آه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو كما فعل الأنبياء السابقون نعم.
والكلام ده ف حتى تكون الرسالة عامة وخاتمة كان أصحابه على هذه إيه؟ على هذا المستوى من المسؤولية والمحبة حتى أنه ملك قلوبهم شوف في قصة بلقيس الهدهد لما آه، ذهب إلى سليمان ماذا قال له قال إني رأيت امرأة تملكه تملكهم ما قالش تحكمهم لا.
مم.
تملكهم يعني ايه يعني لا يصدرون الا عن رأيها بحب بالغ لها ادي معنى تملكهم كيف تملك انسانا مش كيف تحكم انسانا انا ممكن احكمه وما يتنفس بالحديد والنار ما يحبنيش ما يحبنيش يلعنني بقلبه والحجاج بن يوسف الثقفي مش كان لما على المنبر يقول والله لو أمرت أحدكم أن يدخل من هذا الباب ويخرج من هذا الباب فخالف لضربت عنقه كان حد يقدر محدش يقدر عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير كان الحجاج لما بيخطب كان بيخطب من الظهر لبعد العصر طب الظهر راح فين صح بالإسناد الصحيح أن عطاء وسعيدا كانوا يصلون الظهر إيماء وهم قاعدين يصلي براسه عشان الظهر ما يفوتش نعم طب ده ده مثلا ما كانش في الجبار أمن- العنيد ما ده كانش في أمن دولة ساعتها نعم ما كانش في أمن دولة هو كان امن الدولة هو كان امن الدولة هو الحجاج بن يوسف ما هو, ما هو قال ان امير المؤمنين نظر في في, في العالمين فلم يجد اعجمها عودا ولا امرها صبرا ومش عارف ايه إيه غيري انا فابعثني عليكم نعم.
أنا ما ادبش العراق غيره نعم.
وقف وقف العراقيين غيره يعني انا انا ذاك يعني فانا عايز اقول يعني ممكن انا ايه أملكك ولكنك لا تحبني احكمه ولا احكمه نعم ولا ولكن- احبه نعم واخد بالك ازاي زي زي ما زي ما الق- القائل بي- بيقول يعني بيقول كمموا الافواه هل تكميمها يمنع الاعين ان تنظر شجره سكتني بس هبرق لك خلاص اغمضوا الاعين هل اغماضها يم يمنع الانفاس ان تخرج حره مش عارف ابص لك هنفخ مم.
يعني انا عايز اقول ايه اقدر اعبر باي وسيله من وسائل نعم.
التعبير لكن هو هنا قال رايت امراه تملكهم فازاي تملكهم كيف استرقت قلوبهم استرقت قلوبهم بالاحسان كذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام.
لا يقابل السيئه ابدا بمثلها بل يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام عشان كده غ- يعني غلبت محبته قلوبهم يعني في أثر إسرائيلي يعني آآ آآ قيل للشيطان أنا لا أقول احتجاجا يعني بس عايز أوضح الفكرة قيل للشيطان هل أحببت أحدا من بني آدم قال أحببت موسى قالوا له لما قال لأن الله قال وألقيت عليك محبة مني مم.
فأم غلب على محبته طالما الله عز وجل ألقى المحبة منه على موسى خلفه.
فلا يراه أحد إلا أحبه.
يحبه نعم.
غصب عنه حتى لو كان عدو بالضبط كده نعم.
غصب عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أعداؤه يحبونه ويحترمونه ويوقرونه ويبجلونه ويعلمون أنه على الحق زي ما ربنا قال في اليهود آه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم واخد بالك ازاي فملك قلوبهم بالإيه بالإحسان رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت الأرض من الصحاح من جملة إحسانه عليه الصلاة والسلام طالما أن احنا بنتكلم عن نداه مع أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا هذا الدين والدين خلق والنبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ دعوته أبدا بالجهاد ولا بغزو الأراضي زي الكلام اللي كانوا نسبوه إلي أن أنا بقول أن احنا عايزين من الخزائن نقوم نروح نحتل البلاد وبعض الناس قال لك احتل السويد ما اعرفش ليه السويد بالذات يعني أنا عارف أن الدخل الفرد فيها أعلى دخل الفرد في العالم يعني بس أنا ما بجيبش الأسير السويد ولا ولا ولا حاجة يعني ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالجهاد أبدا لأن لو بدأ بالجهاد والغزو لفر الناس منه نعم لكنه بدأ بالخلق الإحسان نعم.
والإحسان الدين خلق فكان ينقل خلقه إلى أصحابه وأصحابه ينقلون الخلق إلى الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يخاطب الناس كلها كل صاحب كان رسولا يدعو إلى الإسلام
نعم.
عشان أقدر أنشر الإسلام ما أعرفش أنشره لوحدي نعم إنما كان يرسل رسله تترى إلى الناس فلما يشوف الأخلاق ديت يقول لك أي دين هذا يعني معنى ذلك فضيلتك دي قبل ما نشرع في ندى رسول الله مع الأصحاب آه، آه، أي داعية بيتصدر للدعوة وأي عالم لابد من, من, من فهم هذا الباب جيدا انك انت تبدأ بالأصحاب لأن هم دول يكونوا القاعدة العريضة بتاعتك طبعا لا شك وأنا أنا النهاردة من الذي يغلب على قربي تلامذتي من الذين أأتمنهم على الفهم الصحيح وعلى التعامل الصحيح تلامذتي نعم.
مش العوام نعم عشان كده الشيخ اللي ما يربيش تلامذة وقاعدة عريضة يموت يوم يموت يعني يدفن كله يوم يموت ويدفن إنما ما بقي له تلاميذ يحملون منهجه يحملون أخلاقه يبقى حيا دائما زي ما احنا قلنا العلماء اللي لهم تلاميذ نعم العلماء ما لهمش تلاميذ نعم
آه، أنا ح- بحاول يعني أنتقي يعني في ذهني آه، مواقف لها طرافة وفيها آه، جمال نعم
عندنا مثلا في صحيح مسلم حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحبان لي قد ذهبت أبصارنا وأسماعنا من الجهد من الجوع فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أحد منا منهم يقبلنا ليه ما عندهمش آه، برضو الأكل على القد والكلام ده هوت وما عندوش شيء يضيف بيه يعني مين آخر باب النبي عليه الصلاة والسلام قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة أعنز ثلاث شياه وبيحلبوا لبن قال احتلبوا هذا اللبن بيننا يبقى هما بقوا كام أربعة أربعة نعم يبقى ثلاثة والنبي.
المقداد واثنين والنبي عليه الصلاة والسلام نعم قال اللي ينزل من اللبن من هذه الشياه سموا بينا قسموا بينا كل واحد ياخد إناء فبدأوا يحلبوا وكل واحد يشرب إناء وإناء النبي صلى الله عليه وسلم إيه يبقوه له يغطوه ويسيبوه فكان النبي صلى الله عليه وسلم في جولاته بقى في ال- مع الصحابة والكلام ده و- والناس وتفقد أحوال الرعية والكلام ده ويجي آخر الليل قال يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم ثم يأتي المسجد فيصلي ركعتين ثم يأتي إناه فيشرب نصيبه من اللبن اللي هم بقوه له اللي هم سابوا له قال فجاءني الشيطان يوما فقال إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه يأكل ويشرب عندهم وبتاع والكلام ده وكل عايز يعزمه وأكله وبتاع وما به حاجة إلى هذه إلى هذا اللبن قم فاشرب قال فقمت فشربتها شرب الإناء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقام حاطط عليه الغطا برضه زي ما هو قال فجاء النا- وع- ف- ف- ف- ف- فبعد أن شربت اللبن ندمني الشيطان وقال ويحك ماذا صنعت أشربت شراب محمد الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك قال وعلي شملة إن غطيت رأسي بدا قدماي وإن غطيت قدماي بدا رأسي وجعل النوم لا يجيئني أما صاحباي فناما ولم يفعل ما فعلت فحتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بيترقب بقى هيعمل ايه أتى فسلم كعادته عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وبعدين كشف الإناء فلم يجد إيه لبن اللبن فقام رافع إيه يديه إلى السماء فقال المقداد قلت الآن أهلك يدعو علي فتذهب دنياي وآخرتي قال فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني تمام قال فأخذت الشفرة شددت الشملة علي وأخذت الشفرة ورايح يذبح معزم الثلاثة للنبي ما هو عشان عايز يدرك أصول بركة الدعوة نعم اللهم اطعم من اطعمني ويسقى من سقاني طب هتذبح المعزه اللي بتد... اللي تحلب لبن هو عايز يدرك وبعدين عامل عامله وخايف منها والكلام ده بول فلما ذهبت الى الاعنز وجدتهن حفل كلهن الضرع مليان لبن على اخره على غير العاده قال فجئت باناء واسع غويط عميق ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه قال فحلبت حتى علت رغوة اللبن فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اشرب
نعم فقال أشربتم شرابكم الليلة قلت يا رسول الله اشرب مش عايز يقول له شربنا ولا جبت شربنا عايز الموضوع.
يقول الموضوع ما هو أيوة.
ما هو خايف يقول له القصة دي قال اشرب يا رسول الله فشرب وخو... قال له اشرب يعني يقول له اشرب تمام قال حتى علمت أنني أصبت بركة دعوته ضحكت حتى ألقيت على الأرض وقع على قفاها من من كثرة الايه الضحك الضحك فقال النبي صلى الله عليه وسلم احدى سوآتك يا مقداد كده عملت عاملة سودة آه كده عملت عاملة آه.
كده قال يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكده يعني شوف تعليقه بقى الصلاة والسلام.
قال ما هذه إلا رحمة من الله هلا آذنتنا آذنتني فأيقظنا صاحبينا يصيب معنا من هذا اللبن
الله يعني يعني شوف ال- يعني شوف رقته بيقول يعني احنا دلوقتي أربعة وبنشرب بنقسم اللبن علينا النهاردة اتنين انت النهاردة شربنا في نق قد كده احنا أنا وأنت الاثنين بس.
تمام لان المقداد بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم شرب وما عرفش ما ما شربش ال- البتاع- الاناء كله المقداد شربه تمام قال له هلا أيقظت- ايقظنا صاحبينا فيصيبان معنا من هذا اللبن قال قلت والذي بعثك بالحق لا أبالي ما أصبتها ما أصبتها أنت وأصبتها أنا من أصابها معنا نعم فانا عايز اقول لما يكون ده خلق آه ده ده موقف من من من جمله مواقف نعم.
لما يكون موقف زي هذا اللي اللي اللي هز قلب النبي عليه الصلاه والسلام اولا لم يعاتب المقداد ابن الاسود نعم وده وبعدين من بل حسن الخلق.
مازحه نعم بل مازحه وقال احدى سوآتك يا مقداد نعم وبعدين يقول له ان انا كان المفروض الجماعه اللي نصح نايمين الجماعة دول دول.
يصحوا يشربوا معانا لان هو ده عقد الوفاء نعم.
لما يقول نشربوا احنا الاربعه ما ينفعش انا وانت نشربه هم ما يشربوش نعم.
مثلا نعم.
فتصرف زي ده ما يملكش قلب المقداد ما يملكش قلب اي انسان حتى يسمع الحكايه دي ويعرف كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
مع اصحابه نعم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يعني عشنا في قصة واحدة من ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ولا زلنا متواصلين مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق في حلقات مقبلة أسأل الله جل وعلا أن يدع- يجعل ذلك في ميزان حسناته وصلى الله وسلم على أندى العالمين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
ألستم خير من ركب المطايا وأندى أندى أندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم أعظم أعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي